بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين فكرت اكلمكم عن الايه المشهوره اللي تعتبر اساس من اساسات الكرازه تعبير اللي قاله المسيح تلبسوا قوه من الاعالي عارفين ان ده اهم معنى تقريبا في حياه الكارزين ان في قوه معاهم الموضوع مش ماشي بالشطارة ولا بتحضير الموضوع ولا ولا حتى بالكورسات اللي خدتوها لا في م... في قوة حقيقية هتحسوها تعالوا نعيش القصة دي ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي ده اللي جه في آخر إصحاح من لوقا لوقا 24 سماه المسيح موعد الآب اللي هي الروح القدس وسماها مرة تاني كلمة القوة لما جاء نفس المعنى في أعمال واحد تعرفين أعمال واحد يعتبر لقى 25 ما هو لقى بيكتب سفر كتاب الإنجيل لقى وبعدين كمل الأعمال فتقدروا تعملوا تعتبروا أعمال واحد هو امتداد إنجيل لقى فبيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض يبقى هنا في حتة مهمة أوي ربنا يسوع أصر أنه اقعدوا شوية وعلى غير رضاهم على فكرة عموما فكرة ما تستعجلش لأنه الموضوع مش بشوية معلومات خدتها لا لازم تاخد قوة من فوق الروح القدس لازم هو اللي يشتغل وهو اللي يسوق ده شغل ربنا وشغل أكبر كتير قوي من إمكانيات أي شخص وعشان تشهد في أورشليم والسامرة اليهودية والسامرة وأقصى الأرض يعني تعيش حياة الكارز طول الوقت في بيتك كارز بره بيتك كارز بره بلدك كارز ده ال target اللي كنا عاوزين نوصل الأول لا تبرحوا أورشليم برضه في أعمال واحد قال لهم فيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني ايه الالحاح على حكايه ما تسيبوش اورشليم دي يعني في الحاح ما تطلعوش منها لغايه ما تتملوا قوه ناخدها بمعنى كده روحي شويه اورشليم طبعا تمثل الكنيسه او تمثل بيت ربنا الوجود مع الله وانت بتخدم ما تفقدش احساسك بوجود ربنا احيانا وانت مسافر احيانا داخل الاكتيفيتيز الواحد يتلهي في اللي وراه لكن يفقد احساس ان ربنا جنبه لا تبرح اورشليم يعني ايه خلي قلبك دايما في الكنيسه خلي ربنا دايما جنبك خليك حاسس انك مسنود طول الوقت ده اللي هيطلع منك خدمه حلوه فما تفقدش الاحساس ده طول العمر لانه مهما درست وتثقفت وعرفت وبقيت فاهم حاجات كتير صدقني كل ده كوم والقوة دي هي دي الأهم ما في الخدمة اتنين كمان أورشليم تمثل الشركة انت جوه أورشليم في شركة مع اخواتك فما تطلعش بره أورشليم في بعض الكارزين للأسف يتسموا بفردية فردية يعني ايه يعني مع نفسه كده ما يحبش يرجع لحد يحبش يشترك مع حد وأكد لكم أن مثل هذا الكارز عمره قصير في الكرازة ونتائجه مش دايما عالية وأحيانا يدخل في هرطقات الكرازة الصح أورشليم بتتحرك كلها الكنيسة كلها بتتحرك بقلب واحد وعشان كده انتوا خدتوا workshops في ال team سبيريت وفي الحاجات دي عشان تفضلوا فاكرين ما ينفعش تشتغل لوحدك ما ينفعش ولو اشتغلت لوحدك فقدت النعمة فقدت القوة لأن القوة دي مرتبطة بحبك لإخواتك وحبك لاخواتك محتاج تواضع عشان تعرف تحتمل كل شخص حواليك وتتكيف معه كمان لا تبرحوا اورشليم فيها معنى جميل انتظر النعمه دايما خليك رافع ايدك وانت بتختم يعني في وضع انتظار يا رب انا محتاج مش هعرف اقول حاجه مش هعرف اتصرف موضوع اكبر مني الابواب مقفوله قصادي خليك دايما منتظر نعمه من الله لأنه قال لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة أو يعني تأخذوا قوة وبعدين القوة بقى قوة الكلمة أكيد قلنا وبنقول وهنفضل نقول الكرازة ليست محاضرة ولا جملة ولا إجابة على السؤال الكرازة دي فيها قوة بتتحرك من جواك بحيث تقول كلام بسيط تلاقيه مؤثر بحيث حتى وانت ساكت تلاقي نفسك مؤثر يبقى واضح ان احنا لا نحتاج صيغة معينة نحفظها بقدر ما نحتاج القوة دي المصدر نفسه قوة الكلمة قيل عن ربنا يسوع بوهت من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة احنا مش عاوزين نحفظ حاجة نروح نقول لكن احنا عاوزين المسيح صاحب السلطان يسكن فينا ويتكلم على لسانه وهو قابل كده القوة دي قوته الروح دي روحه وبالتالي انت تتكلم كمن لك سلطان مش سلطان تتمريس على الناس سلطان سلطان الكلمة سلطان التأثير فتلاقي الناس قدامك بتتأثر بكلمات بسيطة مرة تاني القديس بولس شرح الفكرة دي في كورنثوس لأن كان في ابتدى كارزين ومعلمين الحقيقة ملخبطين شوية وقال أنا مش عارف أجيلكم بس أنا هجيلكم وقال أنا وأنا جاي لكم سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته يعني أنا جاي بس أنا مش عاوز أسمع هيقولوا إيه مش فارق معايا أنا ما بنبهرش بمحاضرات أنا بعرف أقيم القوة قديس بولس بالحكمة اللي عنده بيعرف يميز اللي قدامه ده فيه قوة حقيقية روحية ولا ده بيعرف يقول كلام خطيب يعني فقال أنا جاي للناس دول ليس لأعرف كلامهم لأنهم انتفخوا بل قوته وقال ساعتها لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة برضو في أعمال أربعة لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا يعني بطرس ويوحنا في بداية كرازتهم كانوا لغز ازاي الناس دي ليها التأثير ده القوة دي من فين وهم ناس جهلة دول ناس صيادين دول ناس تعبانين قوي ازاي يقفوا قدام السنهدريم سبعين راس كبيرة بيتكلموا كلام محدش بيعرف يرد عليهم واضح ان الموضوع مش تحضير كلمات ولا دراسات ببساطة قالوا فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع يبقى تبرحوا كان مع يسوع ما تسيبوش أورشليم ما تبعدوش عن الكنيسة إياكوا حد يخدم من منازلهم بعد كده انتوا الكنيسة هي مصدر القوة مصدر الامتلاء تتملوا تسبيح تتملوا كتاب مقدس تتملوا توبة واعتراف تشحنوا الشحنة التمام تاخدوا القوة تطلعوا تشتغلوا ترجعوا تاخدوا قوة تاني وهكذا كمان القوة دي تبان قوي مع الضعفاء عندنا قاعدة هامة براجعها أنا عارف إن هو لا مفهوم اللي هقوله ما تقلش هتقال وهيتقال تاني وتالت لأنها مفاهيم ثابتة قوي في الكراسة احنا لا نحتاج كارزين أقوياء بطبعهم لأنك لو قوي بطبعك مش هتحمل على قوة ربنا لو انت مقتنع بنفسك لو انت شايف نفسك شخصية لو انت حاسس اللغة بتاعتك يعني ما حصلتش لو انت متميز في مش عارف قراياتك او في الكمبيوتر صدقني انت هتعطل الشغل لانه كل ما كنت حاسس انك ضعيف كل ما ربنا عرف يشتغل براحته لان القوة دي قوة الهية فالقوة دي بتبان مع الضعفاء ويمكن ده سر اختيار 12 تلميذ تعبان و70 رسول على قدهم ليه لانه هم عارفين كويس ان هم مش مش بتوع بلاد ومش بتوع ملوك ومش بتوع الكلام ده خالص ومن هنا نجحوا القوة في الضعف دي معناها اولا مهما كان الماضي معلش اقلب الصفحة خلاص انت عاوز تشتغل مع ربنا وعاوز تجيب له العالم كله فحتى لو الماضي ملوث بالخطايا حتى لو حاجات تكسف في حياتك افتكر دايما السامرية الكارزة اللي هي ايه دايما مثل جميل ومشجع ازاي الست دي جابت بلد وهي حياتها ملخبطة لمجرد انها شبعت بربنا خدت قوة القعدة مع ربنا دي اديتها قوة دخلت قلبت البلد وعرفت تعمل اللي ما عملوهوش الرسل اذا ما تبصش ورا كتير انسى الماضي وانسى أخطائك كلها خلاص ربنا يغطي عليها لكن تمسك بالقوة حتى لو في طباع وضعفات شخصية ساعات يبقى في طبعك عيب لسه أو في ضعف فيك أنت حاسس أنه مش راضي يتشال خجول زيادة مش منظم مش بتعرف تفكر كويس آم، متردد تميل للكآبة ودي ظاهرة منتشرة نشكر الله آه، بص ايا كان حتى لو فيك الحاجات دي ما تخافش ده مش معناه انك ما تنفعش لان القوة بتغطي ده كله بقى تلبسون قوة من الاعالي معناه لا في حاجة من بره هتشتغل معاك بغض النظر عن ضعفك انت minus خمسة minus عشرة minus مية القوة دي بتجيب بالالاف فانت كل ده هيت... هيتبلع في القوة دي قوة في الضعف كمان مهم انك تتذكر ضعفك عشان تتمسك بالقوة مهم تتذكر ضعفك مش عشان تكتئب ولا عشان تقول ما ينفعش ولا عشان تستب باك no no. تتذكر ضعفك عشان تفضل متشعلق في القوة وتقول له أنا مش هعرف أعمل حاجة لوحدي بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء فربنا أصر أن التلاميذ يقعدوا بعد كل اللي شافوه بعد الصعود وبعدها الص- قبلها القيامة والأفراح دي كلها تقعدوا تصلوا عشر أيام تعرفوا ضعفكم لغاية ما تاخدوا القوة اللي بعد كده القوة دي كمان قوة الروح القدس يعني إيه؟ يعني ما تنساش أن الروح القدس يوم ما حل يوم الخمسين حل على شكل ألسنة من نار كونوا ألسنة نارية معناه يا جماعة خدمة الكرازة بالذات لا تحتمل البرود والفتور والميوعة لا تحتمل لو انت سخن هتولع الدنيا هتبقى نار بتجري في القش لو انت بارد تأثيرك نل ولا حاجة معدوم فالروح القدس روح ناري وبان جدا من اول يوم السخونه اللي في بطرس دي خليته يقو- ينطق ويتكلم والكلام جاب 3000 واحد و... إيه النار دي بقى هي دي دي شغلتنا دي القوه التي من الاعالي يجوز لو كان اتكلم تاني يوم الصعود ما كانش جاب عشرة على بعض هو اكيد كان بيفرق عاوز يوعظ انما لما استنى عشر ايام واخذ القوه من الاعالي والتزم بالوصية أنه يركز في الصلاة والخلوة والأورشليم القوة دي مشيت فيه زي النار كمان الروح القدس دايما في الكتاب هو الماء الحي آه، مقصود بيه المية الحية يعني إيه المية اللي طالعة من المسيح دي اللي بتروي كل الأراضي كل العالم زي أرض آم، جرداء أرض آم، عطشانة كل الناس عطشانة لو انت جواك الروح القدس انت هتفضل ايه تطلع ميه طول الوقت كده تدي ده الحب وتدي ده الامان وتدي ده التشجيع وتدي ده الاستناره و... فتلاقي الناس كلها بتشرب منك لانه ايه يصير فيه ينبع ماء ينبع الى حياه ابديه كمان الروح القدس مثل بالزيت لان الزيت زمان كان هو سر الكهرباء سر الاناره فافتكر ان القوه اللي معاك دي تخلي الدنيا تولع بحرارة حب الله الدنيا تشرب مية ربنا الدنيا تنور فالحق يبان والناس كتيرة قوي تكتشف الحقيقة وسط العالم اللي مضلم ده كله عشان نثق في القوة الإلهية نحتاج ان احنا نراجع الكلمتين دول في زكريا أربعة أجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل مين زربابل ده في وقت زكريا النبي ده سبق المسيح ب 500 سنة كان في أربع شخصيات مهمين أوي في المرحلة دي اتنين أنبياء زكريا وحجاي ودول كتبوا نبوات ودول الدينامو دول الموتيفيشن إنما اللي بيشتغلوا اتنين تانيين ي- يهوشع وواحد اسمه آه، زربابل يهوذع ده كاهن وزربابل ده خادم زيكم انما الدنيا عمرت بالنفرين دول الناس عرفت ربنا ورجعت للإيمان عن طريق الشخصيتين دول ففي رسالة كانت في إصحاح ثلاثة من زكريا من ربنا للكاهن وفي إصحاح أربعة كانت للخادم زربابل هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود يعني لا تقول فلوس ولا تقول علاقات ولا تقول مش عارف أسماء الموضوع ما بيمشيش كده الموضوع بيمشي معايا أنا بروحي قال رب الجنود من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا في خدمتك في المستقبل هتحس بالمعنى ده هتحس ان في مشكلة زي جبل مشكلة قانونية في بلد مشكلة سياسية في بلد مشكلة احنا ملناش دعوة بالقانون والسياسة بس معطلاك مشكلة افكار غريبة في بلد وكأنه جبل تزيحه ازاي الجبل ده كله انت مش قد جبال يعني من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا يعني قدام واحد تعبان زي زربابل بس عارف انه تعبان بس بيثق في ربنا شعاره في الحياة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود واثق تماما ان الروح القدس يقدر يعمل كل حاجة يقول يخرج حجر الزاوية يعني يتجلى المسيح كده يطلع كده قدام العيون بين الهاتفين كرامة كرامة له كأن العالم كله يهتف مجدا وكرامة للمسيح بالرغم من الجبل اللي واقف بيعطل الإيمان نحتاج أن نثق في قوة الله يقول لذلك منطقوا أحقاءكم أحقاء ذهنكم صاحين يعني صحوا عقلكم خليكم صحصحين وألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة الآية دي جميلة أوي أظن اشتغلت فيها من سنتين مع الكارزين قبل كده يعني إيه أحمل أوي على نعمة ربنا القي رجاءك بالتمام على النعمة إذا كنت بتتكل على نفسك 50% و50% على ربنا أقول لك أنت مضيع على نفسك كتير لا ما ما تشيل شوية من الخمسين بتوعك وترمي عليه تقوم تشيل عشر أقول لك برضه لسه خسارة شيل كمان لغاية ما تشيل الخمسين بتوعك وتحملهم كلهم على ربنا ألقوا رجاءكم بالتمام فتقول أنا ليس في لي رجاء في نفسي خالص أنا لا أنتظر شيء من نفسي بالمرة إنما رجائي كله فيه نعمته هي اللي هتعمل كل حاجة الموضوع مش سهل شكله في الكلام سهل لكن في التطبيق عاوز تواضع جامد وعاوز ثقة شديدة إن فعلا ربنا شايل خدمته من الألف للياء فتبقى أنت بتتحرك زي الطفل كده بتلعب في الجنينة بتاعة ربنا على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح اطبعوا سكاتكم سيوفا مناجلكم رماحا كانت نبوة في يوئيل يقول يقول الضعيف بطل أنا على فكرة يقول أكتر نبي تنبأ عن الروح القدس هو اللي حكى عن يوم الخمسين برضو قبلها بكتير ب 700 سنة لكن لما حكى عن يوم الخمسين طلع في آخر كده إصحاح هم ثلاث إصحاحات كلهم في يوئيل قال يوميها هيقول كل ضعيف إيه بطل يعني زي بطرس بطرس كان في منتهى الضعف انما على اخر اليوم بيقول ايه ده ده انا طلعت بطل ازاي عملت كده ليقل الضعيف بطل انا تبقى راجع من اي مشن مش مصدق انا عرفت اعمل الحاجات دي ايوه مش انت طبعا بس الضعيف اللي زيك هيقول صرت بطلا قعدوا العشر ايام في انتظار القوه يلبسوا قوة من الأعالي في حال التسبيح يقولوا كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله ده العشر أيام الآية دي تنطبق على ما بين الصعود والخمسين إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي نفس الكلام في عمل واحد اللي بقول لكم يعتبر لقى 25 كانوا يواظبون بنفس واحد على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع مع أخواته يبقى في وضع الانتظار before any mission and even during the mission يعني طول ما انت بتفكر انك هتكرز للناس لازم تبقى ده وضعك تبقى في حالة تسبيح وفي حالة صلاة بقدر الامكان لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة مسبحين الله ولهم النعمة لدى جميع الشعب يبقى كل ما تعيش حياة صلاة وحياة تسبيح وفرحان بربنا النعمة بتبان عليك القوة دي بتطلع عليك من غير ما تتكلم ولا توعظ ولا حاجة وساعتها تلاقي من غير مجهود كبير تلاقي حركة الضم دي كان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون لو مجموعة منكم راحت عاشت بتصلي بس تحب ربنا قوي وترمت في أي بلد هتلاقوا المجموعة دي بتتكاثر من غير كلام لمجرد انها بتحب ربنا بجد وعارفة تسبح وتصلي هتلاقوا من غير مجهود ولا تحضير حتى هتلاقوا فيه انتشار سريع أختم وأقول إيه القوة هتبان في الطاقة والتعب هتلاقي معاك قوة أثناء الخدمة مش بتاعتك ياما خدام زيكم كانوا يرجعوا يقولوا أنا مش عارف جبت الطاقة دي منين ساعات يكون فعلا عنده مرض معين أو سنه كبير شوية أو هو عارف طاقته وصحته الديلي لايف بتاعه يستحمل ايه يفاجأ في الشغل طاقته مضاعفة وحبيبي ما هي القوة حتى physical بتبان قوة في التمييز والإفراز تلاقي نفسك بتختار صح مع انك انت طول عمرك بتطبش لمؤاخذة ومش بتعرف تفكر انما لا ما هي القوة دي بتبان حتى وانت بتختار قوة في الرد والشهادة أو الإجابة على الأسئلة هتلاقي نعمة قوة في جذب النفوس كل ده هتحسه أثناء خدمتك إذا كنت مقتنع أن الموضوع مرتبط بالقوة والنعمة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد